مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تكلمنا في المره السابقه عن رعايه الايتام ونتكلم هذه المره عن رعايه الارامل طبعا اهتم الكتاب المقدس بالارامل وفي مواضع كتيره كان الايتام وال- والارامل بيبقوا جنب بعض يعني على اعتبار ان كثير من الارامل معاهم أولاد أيتام فيبقى رعاية الاثنين الأرملة مشكلتها إن ما فيش راجل معاها ما فيش مال زائد مسؤولية عيال ثلاثة دول ما فيش راجل ما فيش مال زائد مسؤولية عيال مسؤولية عيال من جهة التربية ومن جهة الإعالة من جهة التربية لأن الأب له سطوة وسلطان ويقدر يشخط الواد يخاف لكن الأم في أوقات كتيرة ما بيكونش ليها هذه السلطة تشخط في الواد يت- أو يستهزأ بها مش كل الأمهات طبعا في أمهات آه، جبابرة لكن لكن برضو تربية الأب أشد وأكثر نفوذا وفاعلية فشقاوة العيال ممكن يتعبوها تربيتهم ممكن يتعبوها الإنفاق عليهم دي نقطة تانية مشكلة الأرملة أيضا لو كانت أرملة صغيرة السن أو ترملت بعد فترة قصيرة في الزواج وأصبح يخشى عليها أيضا وخصوصا لو كانت أرملة جميلة الصورة ممكن يبقى متاعبها أكتر وممكن الأرملة الصغيرة الجميلة يمكن أن تكون مطمعا بالنسبة لكثيرين ممكن أن تكون مطمعا من, من الأقارب ومن الغرباء ومن زملاء العمل ومن الذين يتطوعون لمعاونتها فيما تحتاج إليه يعني في حاجات كتيرة النساء يقولوا دي عايزة رجالة في مشوار وما تقدرش تخش في مسألة وتحشر نفسها حشر وعايزة دي وهدي يعني في حاجات عايزة رجال والمرأة ما تقدرش عليها شعور المرأة بأنها وحدانية برضو دي نقطة نفسية ما نقدرش نتجاهلها مش عارف في مثل يقول ظل الراجل ولا اه يعني الراجل احسن من الحيط طيب طبعا المرأة لما تكون في حماية رجل أو في رعاية رجل آه، الناس بيعملوا لها حساب هل ممكن الأرملة تتزوج؟ ممكن بس التقاليد تختلف يعني الراجل ممكن يتجوز مرة ومراته تموت ياخد غيرها والتانية تموت ياخد غيرها ومحدش يقول عليه حاجة يقول ده راجل لكن المرأة التقاليد ساعات ما بتسمحش وإن اتجوزت العيال يروحوا فين والأرملة اللي عندها عيال يكون سوقها في الزواج مش رايج لأن اللي هيتجوزها هيبقى على- عليه أن يعولها ويعول عيالها وطول ما هو باصص فيهم وعارف إن دول من راجل آخر بيبقى ملهوش نفس ي- يقبلهم ولا تفضل ما تتجوزش وممكن تكون عرضة للسقوط إذا كان المتزوجون ولهم نساء عرضة للسقوط أمال المرأة الأرملة ممكن إذا السقوط جاءها من جهة رجل غير مسيحي يبقى عرضة لارتداد كل الأطفال تاخدته معاه في أرامل الكنيسة بتكرسهم للخدمة بولس الرسول في رسالته إلى تيموثاوس اتكلم عن تكريس الأرامل للخدمة بس قال بقى كلمة في الوسط كده مهمة قال الأرامل اللائي هن بالحقيقة أرامل يعني اللي ممكن روحيتهم تساعد على أنهم يكونوا أرامل في الكنيسة ويقوموا بخدمة في الكنيسة تكلم من ناحية أخرى عن قال إن الأرملة المتناعمة قد ماتت وهي حية يعني أصبحت في حكم الميتة مع أنها حية لذلك هيكون عندنا أنواع من الأرامل أرملة تتزوج وتبقى في رعاية زوج وأرملة لا تتزوج وتعول أطفالها وتساعدها الكنيسة ده نوع تاني نوع ثالث أرملة تتكرس لخدمة ربنا وتبقى من ضمن خدام الكنيسة يعني دول ثلاث أنواع طبعا لما بولس الرسول بيتكلم على الأرامل دول بيتكلم على الأرامل المكرسات على أية الحالات مفروض إن الكنيسة تلاقي عمل للأرامل عشان ما تقعدش مع الوحدة والأفكار وتتعب تقعد مع الوحدة والأفكار وتتعب وكل يوم والتاني تندب حظها وتعيش وتعيسه مهم جدا إيجاد عمل سواء عمل مادي تكسب منه رزقها أو عمل روحي أو عمل اجتماعي المهم مشغولية لكي لا تترك مع الأفكار وأيضا العمل والمشغولية بيساعدها في رعاية الأطفال وأيضا العمل والمشغولية يشعرها بأن حياتها لم تنتهي بانتهاء حياة زوجها وإنما هي ماشية برضه وجدعة وكويسة هنا ونذكر من ناحية جانبية العبء المالي بالنسبة للأرملة العبء المالي ليه اتجاهات كتير لو كان زوجها موظف يبقى المعاش الصغير اللي بيعطى ليها غالبا ما بيكفيش المعاش الصغير او الميراث اذا كان في ميراث على حسب الشريعه الاسلاميه المرأة الأرملة بيعطى لها ربع الرجل ربع الميراث والباقي بيتوزع لو كان الرجل رجل أعمال تبقى أمامها مشكلة إدارة الأعمال مين يقوم بإدارة هذه الأعمال يعني راجل معاه محل تجارة تنزل للمرأة بنفسها في المحل التجارة أو تخلي عيالها يقفوا هل عندها حنكة وخبرة في أمثال هذه الأعمال ولا العمل ده يرزقها من يبتلع ولا يترك لها شيئا من باقي الورثة مثلاً برضه مشكلة مفروض ان الكاهن ياخد باله في مساعدة المرأة الأرملة لئلا يبتلع يبتلعها ويبتلع أموالها وميراثها أصحاب أصحاب الضمير الضمير التعبان اللي يجدها فرصة أن ياخد منه في النساء الفقيرات ممكن أن الأولاد ساعات يروحوا ملاجئ لكن ليست كل العائلات تقبل أن الأولاد يروحوا ملاجئ الفقراء بيقبلوا لكن العائلات اللي ليها مكانة في المجتمع ما بتقبلش أبدا إن الأولاد يروحوا الملاجئ ساعات المرأة الأرملة بتجد صراعا مع أقارب الزوج اللي هم عايزين يسيطروا على الأطفال أو يسيطروا على العمل إن وجد عمل أو يسيطروا على الميراث إن وجد ميراث أو يسيطروا على إدارة البيت خصوصا في بلاد زي تقاليد أهل الصعيد مثلا ان لازم يوجد راجل للبيت كون ان المرأة يكون لها شخصية وهي اللي تدير البيت مش ممكن يخش اي حد لازم يدير البيت ويؤمر وينهى وتجد نفسها تحت سلطانه ما تقدرش تقول له وانت دخلك ايه يستبد بيه ويجد من افراد الاسره من يسنده أو المجلس الحسبي في ميراث الأولاد والرقابة عليه الأرامل الفقيرات ممكن تجي لهم معونة شهرية من الكنيسة دائمة وممكن معونات في المناسبات يعني في مناسبات الأعياد في دخول المدارس كمان العناية الصحية بالأولاد وبالبيت عايزة برضو من يراقبها ومن يهتم بيها في بعض الأوقات الأرامل بيدخل الأقارب في مساعدتهم يعني يعني الجد للأب أو الأم أو خال الأولاد إخواتها أو أعمام الأولاد اخوات زوجها في اسرات بتتكفل بالارمله ان كانت محتاجه وفي اسرات ولا تهتم برضو دي عايزه عنايه من الكنيسه الارمله اللي زوجها تركها وليس له اولاد منها سهل عليها جدا انها تبقى في رعايه الكنيسه كليه يعني لان ما فيش ما يشغلها ايه النواحي اللي ممكن الكنيسه تعملها من اجل الارامل غير التعزيه في الحزن وما اشبه من الفاظ تاخذ مناسبتها وتنتهي وتبقى الحالة كما هي ندي الموضوع ده شوية للمناقشة إذا كان حد يقدر يقول إيه اللي تقدر تعمله الكنيسة في رعاية الأرامل إشراكهم في العمل زي دور الحضانة وبيوت المسنين دي بالنسبة لنوعيات من الأرامل ليهم الصفة الروحية والقدرة على القيام بالخدمة لكن الأرامل العاديات اللي مالين الدنيا دول وليسوا كلهن خادمات نعم ربطهم بالكنيسة الكلمة اللي بيقولها أبونا دي الحاجات اللي زي دي تلاقوها في في بلاد مثلا زي استراليا تخش في متجر كبير تلاقي كل انواع الاكل متوضبه ما فيش غير على التسويه كله زي ما انتوا في مصر مثلا تلاقوا الفراخ في مكن بيوضبوا بيوضبوا يوضبوا يشيل قشره وريشه وراسه و- وحوصلته و- وكل ما فيه وتبقى الفرخة نظيفة على الأكل كذلك تلاقوا السمك كله بهذا الشكل الطبيخ كله أنواع الطبيخ متوضبة يعني مش زي ما تيجي واحدة في مصر مثلا عايزة تعمل رز تقعد مدة تنقي الرز عشان تشيل منه الترابة والحصوة وأبو زنيمة ومش اسمها ايه زنيبة وأبو زنيبة يعني هو أبو زي ما يكون آه، تلاقيه حاجة جاهزة جدا جدا جدا جدا في حاجات يدوبك على الأكل فدي طبعا عايزة محلات يتوفر فيها النظافة المطلقة علشان الناس يقدروا ياخدوا منها وتبقى supermarkets معروفة إن ليها سمعتها ونظافتها نظافتها الجدات يكونوا مع الأب الكاهن برضو أنا شايف السيدات والافتقاد طبعا اقتراح كويس بس دي يا دوبك من الناحية النفسية لكن من ناحية ال- الرزق والعيشة والعمل و- والأولاد و... نعم طبعا اللي بتشتغل شغالة دي لازم تكون من أسرة فقيرة وتقبل إنها تبقى شغالة ولو كان عندها عيال هتشعر إزاي هتسيب العيال وتروح تشتغل وساعات الشغالة تتعرض لمعاكسات برضه بس الرجالة متعبين أنا بكلم جد نعم مريضة زي رعاية المسنين مثلا في حاجة يسموها بره حاضر يسموها بيبي سيتر يعني آه، تقعد مع العيال الصغيرين و... وتهتم بيهم بدل بيوت الحضانة يعني هي بتبقى م... بيوت الحضانة مجموعة مع بعض لكن البيبي سيتر دي بتهتم بطفل معين لأسرة أيوة أيوة الحقيقة إذا حبينا نعمل تعديل للاقتراح اللي بتقوله يبقى عملية تجميع مش مش إنتاج يعني مثلا دلوقتي في عصر التكنولوجيا كل ال spare parts اللي بتتعمل منها أي آلة كلها بتتعمل بالمكن لكن اللي بيقدروا في بلاد زي كوريا وبعض بلاد الصين إنهم بيجمعوا الحاجات دي كلها ويشتغلوا آه، وإذا كان في إنتاج لل... للحاجات دي بيبقى يصرفوا ليهم مكنة معينة وتنتج وبياخدوا الأجزاء ده هي بال... بالكيلو يمكن وبعدين توجد حاجات تانية للتركيب يعني عايزة برضو عايزة يكون شركات مسؤولة وإلا هتنتج حاجة وما تعرفش تسوقها فتبقى صعبة بالنسبة لها ونشوف هل ممكن رجال أعمال ي- يشوفوا الحاجات دي اللي يكلفوهم هو في الحقيقة مشروعات الأطعمة
المعاش قليل زي اللي بيشتغل يوم واحد في الحكومه النهارده لو مات من بكره ياخد معاش كامل دي اخر حاجات عملوها وزاره التامين انا اشتغلت يوم واحد بس ومت تاني يوم اخد معاش كامل
طب أنت بقى تموتي وأنت مطمئنة هي بس التعبير اللي قالته تعبير منطقي مش صح قالت اشتغل يوم لو اموت اخد معاش فهو الورثه تصل ف دي زي زي جنة جد بقى آه، مشروعات الأطعمة ناجحة جدا يعني أنا معاك في دي وكنا فكرنا مرة نعمل شركة شركة تكون للأطعمة على اعتبار أن كثير من العائلات بيبقى الراجل بيشتغل والمرأة بتشتغل ومش فاضيين فيروحوا بالتليفون يكلموا الشركة دي هاتوا لنا الأكل الفلاني كذا كذا كذا كذا الساعة الفلانية في نفس الوقت يكون الأكل جالهم تكون الشركة معاها عربيات وبيجي لها طلبات من حتت كتيرة وياخدوا كل واحد آه، يكون من زباينهم دول يحضروا له الأكل اللي هو عايزه كله ويقدموه للبيت هي مشروع كويس يعني بس آه، يعني إن آه، كنت أنت تقصدي أن دول يشتغلوا في مثل هذه الشركة وممكن بال... بالآية اللي بتقول لا تكن ثورا دارسا فممكن يلقطوا أثناء سرعة الأكل مفيش مانع أو الأرامل دول مع المرتب اللي ياخدوه ياخدوا آه، يعني آه، أكل لأولادهم برضو وتمشي كويس هي مشروعات الأغذية دي أو الأطعمة أو الأكل عايزة شركة تقوم بها ويبقوا الأرامل آه، يشتغلوا في هذه الشركة استفيد من أفكاركم النيرة الخيرة إن تكون حاجات ناس بيوضبوا آه، أكل وساعات الأكل ده اللي بيقوموا بيه في جو كده زي ما يكون معقم و- و- ونضيف وكله تحت إشراف في كل نقطة بتتعمل آه، ممكن إذا كان في بعض حاجات تعمل في البيت دي برضو فكرة لكن آه، نعم هنا اللي بيقدموا مقترحات بيقدموا أنواع كثيرة مش الكل عمل واحد يعني في منتجات في أسر منتجة بتنتج ملابس بيعملوها في بيوتهم وبيقدموها لمعارض لغيره بتعرض إلى آخره في حاجات تنفع في مكان عمل وفي حاجات ممكن تنفع في البيت وفي أرملة ممكن تجيب لها مكنة خياطة وتسيبها تشتغل شوف يا حبيبي احنا عشان نمشي مظبوط يعني الفاعل مستحق أجرته ممكن نوديهم مدارس وإحنا ندفع لهم فلوس لكن لو قلت مدرس يديهم بدون مقابل لن تجد إلا الأشخاص الزاهدين وهم قليلون مش كل واحد كده وساعات ما يعطيش كل الاهتمام وساعات يقول اه انا عندي آه، مجموعه يبقى يجي يحضر وسطيهم ويهتم باللي بيدفعوا لو كنا عايزين نشتغل مظبوط نخلي الاولاد يروحوا يتعلموا واحنا ندفع لهم ده الوضع السليم ت- آه، على كل الاولاد اولاد الارامل في ممكن الاولاد دول ندخلهم في تدريب مهني في تدريب ايه مهني عشان يقدروا يتعلموا احنا شفنا في لجنة البر اللي بتجتمع يوم الخميس في اولاد اللي بيشتغل آه، صبي سباك اللي بيشتغل صبي كهربائي اللي بيشتغل آه، في اي عمل من الاعمال آه، في ورشة في شركة في اي حاجة بيقدر العيل يتعلم اي حاجة حتى صبي عجلاتي ممكن فممكن ان الاولاد نشوف طريقه لتوظيف الاولاد طريقه لتوظيف الاولاد اللي ما بيتعلموش او اللي ما عندهمش مواهب تعليم او اللي وصل لحد ابتدائي او اولى اعدادي وقال خلاص مش هقدر اشتغل أ- أ- ادرس اكتر من كده طيب في ايه تاني اه اتفضل بالنسبة لدي احنا بنستفيد من افتقاد الكا... الاب الكاهن للعائلات فبيقدر يعرف من الافتقاد مين اللي فعلا غلابة ومين اللي بيدعوا الغلب دي اول نقطة من جهة الكنائس نشوف ازاي الكنائس الغنية تساعد الكنائس الفقيرة دي امور برضو عايزين نشوفها لان في الكنائس المحليه هي بتقوم باللي بتعمله فيه الكنيسة الأم لازم تقوم بأعمال أكتر من كده والكنيسة الأم المفروض تاخد من ده وتدي لده وتخلي ال- الغني يشترك في آه، الأعمال اللي ما يقدرش عليها الفقير إلى آخره فيعني فرق بين العمل المحلي وعمل الكنيسة الأم أنا إن شاء الله زي ما أعلنت في مجلة الكرازة هقعد مع الآباء الكهنة بتوع الأحياء يعني حي حي لأن لما يكون عندنا 110 كنيسة مش هقدر أقعد معاهم مرة واحدة خصوصا إن الاجتماع اللي أنا عامله بمعونة ربنا اللي هيبتدي بكرة آه، هيكون فيه ر- الأب الكاهن أو رئيس مجلس الكنيسة وأمين الصندوق وأمين الخدمة أو أمينة الخدمة يعني حوالي أربعة مثلا أربعة في كنائس مصر الجديدة يعني عندنا حوالي 12 كنيسة دلوقتي يمكن بقى 14 كانوا زمان 10 كانوا زمان 10 دلوقتي دخلت لهم كنيسة شيراتون وكنيسة النزهة بقوا 12 وكنيسة الحرفيين وعزبة الهجانة يبقوا حوالي 14 والأنبابولة الجديدة برضه يبقى دي 15 لو 15 في أربعة من كل كنيسة عن اجتماع 60 دي حاجة مش مش هينة نقطة أحد الطرفين يرتد وياخد العيال معاه ياخدهم إما لكي يرضي الناس اللي ارتد عندهم أو لكي يغيظ زوجته ده نوع متعب ومش سهل النوع الثاني ساعات بيسيبهم وفي نوع يكون موافق انه يسيبهم لكن يسألوه لا ده يسألوه عندك عيال ولا ما عندكش ويجيبهم بالقوة فبحكم القانون فالحالات اللي زي دي عايزة آه، رعاية خاصة مش مجالها طيب الله يحلك نعم حاضر المشكلة دي بدأت من عندكم أنتم أيها الآباء الكهنة ليه بقى؟ ما دام الأب الكاهن جوز اتنين لازم لازم يهتم بتوثيق هذا الزواج من جهة وبإعطاء كل طرف من الاتنين شهادة تثبت الزيجة بتاعته وإلا بعدين كيف نثبت النسب النسب من جهة وكيف يمكن الانتماء لأسرة من جهة أخرى بل كيف يمكن وجود بطاقة شخصية وكيف يمكن أيضا تنظيم الميراث ما دام ما فيش وثيقة زواج هتورث ازاي؟ فيبقى معلش لازم ما دام الاب الكاهن جوز اتنين لازم يهتم بالحاجتين دول حاجه منهم يوثق الزواج حاجه تانية يدي شهاده او صوره من عقد الزواج لكل من الطرفين لا معلش فقيره لكن لابد من اثبات الحاله الشخصيه بتاعتها متجوزه ولا مش متجوزه جايز حالة قديمة وفيها أخطاء لكن أنا بقول الوضع السليم يبقى كده علشان آه، يكون عندها ع- صورة من عقد الزواج وموثق لازم على أي الحالات الناس اللي بيهج... بي... بيروحوا يشتغلوا في بلاد عربية آه، مفروض انهم ي- وز- اذا سابوا عائلتهم هنا يقولها بين الحين والاخر لان لو غابوا مده طويله ساعات بيرتبطوا ارتباطات اخرى وساعات بيتغيروا ما نعرفش جرارهم ايه بس لئلا تتحول الى حاله خاصه نخلي بالنا منها طيب الاخوه اللي هناك دول اي اتفضل الرامل اللي في المنطقه ده في مناطق تلاقي فيها 10000 15000 هيعملوا ايه مع دول ودول لكن احنا بنفتقد العائلات وزي ما قال ابونا بقطر في ناس أرامل لكن مش محتاجين لفلوس متيسرين وبيجوا الكنيسة كده لمجرد النشاط الروحي وفي ناس غلابة نعم عايز أقول لك حاجة كل إنسان بيعمل مشروع وعايز المشروع ينجح يبقى مش الأولوية للأرامل الأولوية ل- للصلاحية الأولوية لإيه؟ للصلاحية لأن لو حطينا أرامل وما عندهمش الصلاحية للعمل هتكون نتيجة إن العمل هيفشل ف ساعات كتير جدا المشروعات دي يقول لك افصل المشروع عن الخدمة الاجتماعية خلي الخدمة الاجتماعية لوحدها والمشروع لوحده ليه بقى؟ لأن ساعات نقول عندنا مستشفيات ويبقى آه، تعالج الفقراء مجانا تلاقي وفود وجماهير كل واحد فقير يروح لمستشفى كنيس كذا مستشفى كذا تلاقي المستشفى فلست وما يقدروش لكن ممكن عمل اجتماعي في مستشفى يعني عندنا مستشفى تبع الكنيسة في مكان ما أنا مش هقول فين يعني اتفقت إدارة المستشفى إن الأطباء يدفعوا العشور عشور العمليات مش عشور حياتهم كلها أو عشور الكشوفات لأن ساعات الأطباء بيكونوا هم كل المستشفى تلاقي عملية ياخد فيها 2000 أو 3000 أو 4000 والمستشفى نفسها ما بتاخدش قد ما بياخد الطبيب يا دوبك الإقامة أو الكافيتيريا أو الخدمة أو حاجات زي دي فلو اتفقت مستشفيات الكنائس ده مجرد اقتراح احنا بننفذه في مستشفى واحدة آم، ان الأطباء يدفعوا عشور العمليات والعلاج الطبي ومن هذا يتكون صندوق قائم بذاته ملهوش دخل بان ده يخش مجاني او غيره وكل واحد بيخش حتى لو كان فقير يدفع الفلوس من الصندوق يبقى قمنا برعاية الفقير وما لخبطناش نظام المستشفى نظام المستشفى ماشي تمام أو آه، بعض الأغنياء يدفعوا في الصندوق مساعدات للفقراء لكن لو قلنا كل فقير يروح ده احنا جوبهنا بحاجة تاني تشبه هذا في صيدليات أصحابها ناس خيرون آه، ممكن يدوا دواء تلاقي بقى كل عيان روح المس- آه، الصيدلية في النية كل لغاية لما الصيدلي لقى نفسه هيفلس الكنيسة على رأي المثل لو كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله فدول بيلحسوه ده احنا يكون عندنا فايدة أخرى إن ال- السيدات دول الأرامل اللي شفنا لهم شغلة شغلة مش هيكون عندهم وقت يلفوا على الكنائس والجمعيات يجمعوا فلوس لأنهم بيشتغلوا لا شوف يا حبيبي بص إنشاء بيوت للأرامل يعني اقتراح نظري ليه بقى؟ لأن كل أرملة لها بيت وليها عيال وتحب تقعد في بيتها مع عيالها وتهتم بيهم لكن ربما تقصد الأرامل اللي لا لهم لا زوج ولا عيال وفاضيين ينكفوا مع غيرهم بيقول اه نعم الكنيسة لم تعمل بيوت للأرامل إلا للأرامل المكرسات للخدمة لكن نجيب كل دول نحطهم في بيت واحد يعني على رأي أحد برضو ال- ال- الأخ نشأت عن مات قال إن دي تصنيفة كبيرة فيها الغني الغنية والفقيرة والكبيرة والصغيرة والمتعلمة والجهلة يعني ليست كل الأرامل في كاتيجوري واحد نعم أما هي دي اللي يقول لك آه، يعني آه، احنا مثلا بنقول آه، الاشتغال بالأطعمة وسط الأطعمة نقول ما هي الأطعمة اللي للمدينة وما هي الأطعمة اللي للريف آه، مشروعات صغيرة إيه المشروعات الصغيرة اللي للمدينة وإيه اللي للريف يعني زي ما بيقول أبونا تربية دواجن مثلا جابوا لل للأرملة دي شوية فراخ وكتاكيت وبيض وغيره وهي ماشية بتتسلى و- وبتعيش عليهم أو المناحل بس المناحل دي عايزة أماكن يكون فيها ما يتغذى عليه النحل يعني غيطان فيها أزهار وممكن ياخدوا منها فطبعا نقدر نحط في مخنا ما يناسب الريف وما يناسب المدينة ما يناسب الريف وما يناسب المدينة الكلام اللي بيقول عليه أبونا ينفع مش بس للأرامل للأسرات الفقيرة بوجه عام حتى ال- اللي متجوزين وعندهم عيال ما هو بيربوا حاجات في البيت فدي بناخدها المشروعات دي لرعاية الفقراء جملة يعني مش بس الأرامل
حضرتك زي ما عرفت في الاول ان من اهم مشكلات الارامل ان ما عندهاش حد يجاريها مشكلتها فلو نقدر ان نعمل لجان متكامله اكاديميه يعني بدون معقد محامين والناس تشتغل في التامينات والمعاشات ويعني يخلصوا من المشكلات ما هو الأب الكاهن بيفتقد ويشوف الحالات دي ويحولها إلى الخدام المتخصصين يعني سواء باسم لجنة أو باسم أشخاص موجودين في الكنيسة حتى لو لم ينضموا إلى لجان يعني افرض إن في اتنين محامين كويسين في الكنيسة ومش داخلين في لجان لما تيجي مشكلة زي دي بيحول لهم في ناس يفهموا في المجلس الحزبي يفهموا في الى اخره عايزه تقول ايه نفس الاقتراح اللي بيقوله الاخ ده ايوه انا آم، ليك حق نعم لا انت ما بتعرفيش تتصرفي ولا ولا أربع رجالة هو فعلا آه، يعني يوجد اختلاف كثير بين حالة الأرمل وحالة الأرملة الأرملة هناك من يطمع فيها والأرمل لا يوجد من يطمع فيه الأرملة إذا كانت صغيرة وجميلة تبقى مطمع الراجل أرمل ما يهمش المهم معاه فلوس ولا ما معهوش فلوس الأرملة تخاف من إنها تكون لوحديها الأرمل لا يخاف من إنه يبقى لوحده آه، طبعا في مسائل نفسية مشتركة لكن في اختلافات جوهرية بين الرجل والمرأة في حالة الترمل لكن برضو نحطها في ذهننا الأرمل لكن لما الكتاب دعانا للاهتمام باليتامى والأرامل كان يقصد الستات بخت من وفق راسين في الحلال آم، ليكن آخر واحد يتكلم عشان عندي مواعيد بعد كده بالترمل هو حتى من غير ال- طبعا وجود الحاجات دي في أجندة عند الأب الكاهن كويسة من غير كده ولا كده هم بيجوا له ويقولوا له عايزين نعمل تذكار السنة في الكنيسة وقداس وبتاع يعني بيفهم ده إيه. فمفروض يزورهم مم. جايز فعلا لك حق فيقصد في تذكار السنة بالنسبة لكل امرأة ترملت يشوف ال- الأب الكاهن الحالة بتاعتها أب تو ديت يعني دلوقتي بقى في ايه في مشاكل جديده حصلت ايه ظروفها في السنه اللي فاتت الى اخره برضه اقتراح كويس نكتفي بهذا واشكركم على ارائكم النيره الخير